مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن خطوره الكلام واخطاء الكلام كتير من الناس بيضيعهم لسانهم كتير من الناس بيضيعهم لسانهم وكتير من الناس لسانهم بيضيع غيرهم ويمكن الناس يفتكروا ان خطايا اللسان حاجة بسيطة ويقول اما هو كلام لا مش اما هو كلام واحد يقول المهم في القلب نقول له صدقت وخطايا اللسان ايضا هي خطايا قلب لان السيد المسيح بيقول من فضله القلب يتكلم اللسان فخطايا اللسان هي خطايا قلب وبيقول ان الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح بيخرج الصالحات والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير بيخرج الشر إن كان قلبك فيه غيظ هيطلع منه كلام غيظ إن كان قلبك فيه غضب هيطلع منه كلام غضب إن كان قلبك فيه حسد هيطلع منه كلام حسد إن كان قلبك فيه قسوة هيطلع منه كلام قسوه إن كان قلبك فيه حب هيطلع منه كلام حب من فضلة القلب يتكلم اللسان فيبقى أول خطورة للسان إن هو بيعبر عن القلب من جوه فيه إيه ما تقوليش في لم بيغلط لكن قلبه أبيض أقول لك لأ لو قلبه أبيض ما يطلعش الغلط فيبقى خطية اللسان هي خطية مزدوجة دي أول نقطة تاني نقطة إن ممكن إن خطية اللسان تكون سبب دينونة للإنسان ما تفتكرش الدينونة بس عن الخطايا الشديدة خطية اللسان بتجيب دينونه لأن قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان والمسيح قال للعبد البطال قال له من فمك أدينك أيها العبد البطال فممكن تجيب دينونة فيبقى أولا خطية قلب ثانيا تجيب إيه دينونه ثالثا الكتاب المقدس اعتبر خطايا اللسان خطايا نجاسة فالسيد المسيح لما قالوا له تلاميذك بياكلوا بأيدي نجسة أي أيدي غير مغسولة قال لهم لا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان لكن ما يخرج من الفم ينجس الإنسان يعني الكلام اللي بيخرج من الفم بينجس الإنسان يبقى أولا تدل على إنها خطية قلب وبتكشف القلب من جوه جواه إيه ثانيا خطية تجيب دينونة ثالثا خطية تدل على إيه على نجاسه رابع حاجة إنها تخرج وما ترجعش يعني أنت قلت كلمة من فمك مهما حاولت إنك تسترجعها خرجت من فمك ووصلت لودان الناس وانتهت اتسجلت عليك مهما اعتذرت ومهما قلت ما اقصدش وما فيش فايده اتمسكت عليك يعني اتمسكت عليك يعني جايز تقول كلمه تجرح بيها انسان فيفضل مجروح بيها سنوات وايام حتى لو قلت له انا اسف لكن انجرح بيها يعني انجرح تقول له ما انا قلت لك اسف يقول لك معلش جايز الجرح ياخد وقت على بال ما يندمر ويطيب لكن ياخد وقت فما تقدرش ترجعها لانك ما تقدرش ترجعها الكتاب بيقول لك نصيحه كويسه بيقول ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب يعني انت تبطئ في التكلم ليه تبطئ في الكلام علشان توزن الكلمه كويس قبل ما تقولها الانسان اللي بيسرع في الكلام عرضه للخطا حتى لو كان واحد من الرسل القديسين انا هقول لكم رسول من الرسل نتيجه السرعه وقع في كذا غلطه بطرس الرسول كان عنده السرعه في الكلام وكل ما يسرع كل ما يطب مع انه رسول عظيم احد اعمده الكنيسه جه المسيح يغسل ارجل قال له لا لا لا لا, لا مش ممكن تغسل رجلي ادي اول طب قال له لو ما غسلتش رجليك لا يكون لك معي نصيب قال له طب اغسل رجلي ووشي وده قال له ما تسرعش برضه كفايه عليك رجلي اهو قال له كل قال المسيح قال لهم كلكم هتشكوا فيا الليله بدل ما يقول يا رب اديني قوه ان انا ما اشكش قال له لو شك فيك الجميع لا اشك قال له انت بالذات هتنكرني ثلاث مرات كده يسرع ويطب في الكلام عشان اوريكم في حياه بطرس بالذات حكايه من فمك تتبرر ومن فمك تدان جت بالنسبه لبطرس الرسول في اصحاح واحد من الانجيل اللي هو متى 16 متى ايه 16 متى 16 المسيح بيقول لهم الناس بيقولوا انا مين قالوا له واحد بيقول ايليا ارميا واحد من الانبياء قال وانتوا تقولوا مين بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان بن يونس ان لحما ودما لم يعلن لك انت من ان يبقى اسمك بطرس وعلى هذه الصخره ابني بيعتي واداله الطوبه بعدها على طول في نفس الاصحاح المسيح قال لهم ابن الانسان هيتالم ويسلم لايدي الخطاه ويصلبوه قال له حاشاك يا رب اوعى تعملها دي قال له اذهب عني يا شيطان انت معثره لي فاخذ التطويب واخذ كلمه اذهب عني يا شيطان في نفس الاصحاح بينهم وبين بعض ثلاث اربع ايات كده في نفس الاصحاح بكلامك تتبرر وبكلامك تدان التسرع في الكلام بيضيع يا ناس ضيعهم لسانهم يا ناس ضيعهم لسانهم يمكن يكون فيهم فضائل كتيرة لكن اللي تعبهم في حياتهم حتة اللسان بتاع كده ما يجيش وزنه وقية ويوديه جهنم يعني يمكن انسان عنده دراع قد كده ورجل قد كده واللي مضيعه حته لسان قد كده ما يجيش واحد واحد على 100 من جسمه لا واحد على 100 ازاي افرض هو 100 كيلو يضيع كيلو ما يطلعش كيلو ده واحد على 1000 يمكن وهو اللي مضيعه اقول لكم واحد ضيعه لسانه مره راح بعام ايام سليمان الملك لما بنى الهيكل عمل صخره للناس وتعبهم فقولوا بعد كده اللي راح بعام ابن سليمان وقالوا له ابوك ثقل علينا يا ريتك تريحنا شويه فسال الشيوخ قالوا له كلمه بسيطه تكسب الناس دول كلهم بكلمه حلوه تكسبهم قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون عبيدا لك كل الايام ان احببتهم وكلمتهم ايه كلاما حسنا فراح للشبان قالوا له لا يضحكوا عليك شويه العيال دول ده انت تقول لهم انا خنصري ده اغلظ من متن ابي ابي ادبكم بالسياط وانا اادبكم بالعقارب فقال لهم الجمله دي انا صباعي اغلظ من دراع ابويا وابي ادبكم بالصياد وانا ادبكم بالعقارب قالوا له طب تعيش انت وتبقى عشر اسباط انشقوا عنه وبص لقى نفسه ما عندوش حد واقف معاه غير سبط يهوذا بس عشر اسباط سابوه ومشيوا وانشقت الدوله من ذلك الحين وخربت مملكه داوود خربت مملكه داوود بكلمه قالها رحبعام بكلمه قالها خربت البلد ياما ناس بكلمه بتخرب البلد خدوا ميكال امرأة داوود ابنة الملك شاول قالت كلمة استهزاء لما رأت داوود بيرقص أمام تابوت العهد قالت له تبقى الملك كده وتقف ترقص زي أحد السفهاء فقال لها لا ده انا امام الناس اتمجد لكن امام ربنا ابقى اقل من كده امام ربنا الذي اختارني دون بيت ابيك كله بيقول ميكال لم تلد لم يعطيها الله ابنا حتى ماتت بسبب كلمه قالتها فقدت الامومه فقدت النسل وقع عليها غضب ربنا من اجل كلمه قالتها على داوود عكس كده كانت أبيجايل في كلامها الحلو بكلامك تتبرر وبكلامك تدان راح بعام فقد عشر أصباط والمملكة انشقت بكلمة ودي فقدت النسل بكلمة وبكلمة أنكر بيها بطرس المسيح بكى بكاء مرا وفضل تعبان طول حياته وسبب ألم ليه من أجل كلمة النكران ولا أعرف الرجل ده في كلمة قالوها شوية ستات مرة سببت تعب لداود وحياة شاقة طويلة جدا جدا مجرد انهم هتفوا كده بخفية وقالوا ضرب شاول ألوفه وضرب داود ربواته فشاول قال الله بقى يدون الالوف ويدون الرباط بعد كده ياخد مني المملكه ابتدى يذل في داوود ويجري وراه من من بريه لبريه ومن بلد لبلد لما لما كاد ييأسوا وداوود قال ما فيش فايده لابد ان انا هقع في ايد شاول في يوم من الايام لولا ربنا انقذه بكلمه قالوها ناس بخفيه كده من غير ما يوزنوا النتائج بتاعتها ايه اوعى تفتكر خطية اللسان ضررها سببها بس لا سببها ونتائجها سببها ان في خطية في القلب سببتها ونتائجها لان كلمة بتخرج من اللسان بتجيب نتائج بتحمل وتلد بنين وبنات الكلمة دي بتجيب نتائج لو كان الانسان يعرف النتائج السيئه للكلام كان يحترس قبل ان يتكلم عشان كده في رساله معلمنا يعقوب الرسول يقول على اللسان ان هو نار قد ايه بيحرق سم لا يضبط حيوانات كتيرة بتقدر تلجمها لكن اللسان ده ما بتقدرش تلجمه اللي بيلجم اللسان يقدر يضبط الجسد كله بيقول اللسان ده به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين صوروا على صورة الله سم لا يضبط نار بتحرق ولهذا كان القديس بكاريوس يقول لتلاميذه الرهبان بعد ما يخرجوا الكنيسة يقول لهم فروا يا أخوة فروا يقول لهم فر منين يا أبا تهوى دي نسيبنا العالم يحط إيده على فمه ويقول لهم من هذا فروا فروا من اللسان لأنه ممكن إن اللسان يضيع ناس كتير ياما رهبان ضيعهم الكلام وضيعهم اللسان وكلمة من لسانه ضيعت حياته كلها ياما بيحصل ياما كلمة واحدة في الدير ممكن تشعلل الدير كله انتوا فكركم اللسان ده هين نار لا تضبط تشوف ايه نتائجه تشوف ايه نتائجه عشان تعرف ازاي حكاية اللسان ده نتائجه صعبة تخيل لو انسان فيه مسجل ريكوردر يعني بيسجل كلامه تلاقيه ابتدى يبقى يحترس ويوزن كل كلمة لأن عارف إنها بتتسجل طب ولو ما بتتسجلش يبقى لسانك سايب كده مفيش ضبط ما هي بتتسجل فوق بتتسجل فوق ده في واحد قال تكلم كما لو كانت كلماتك منقوشه بحروف من نور على صفحه السماء يقراها كل احد وانها لكذلك هيجي يوم من الايام لما ربنا يكشف الاسفار بتبان وبتبان على الارض برضه ساعات واحد يقعد مع واحد تاني يقول له ما دريتش مش حصل كذا وكذا وفلان قال وقال ويجي اللي سمع منه الكلمه يروح يقولها لفلان او يعمل مشكله مع فلان ويقول له انا سمعت فلان قال لي كذا وكذا عليك وتبقى حريقه بين الاتنين ومين اللي في الوسط اللي بلغ الكلمه هو فاكر لما بيقول الكلمه ما بتوصلش بتوصل مفيش حد بيسمع كلمه وبيعملها سر ابدا بيسمعها وينشرها ويقول سمعت من فلان ان فلان قال وفلان عاد والحكايه تكبر ويخش هو في الخيه ويلاقي نفسه واقع مش عارف يطلع كلامه منين يقولوا له مش انت قلت يقول ايه ما قلتش لو قال ما قلتش يقولوا له انت كذاب وخواف والى اخره ولو قال قلت يقولوا له انت بتوصل الكلام وبتخرب الناس وبتضيع العلاقات يبقى ايه الحكايه أما يسكت أحسن أنت فاكركم بس خطايا اللسان زي التجديف وال واللعنة والحاجات دي مجرد توصيل الكلام من أصعب الأشياء وياما بتخرب بيوت وبتخرب علاقات ويا ريت الإنسان ملهوش دعوة بتوصيل الكلام ياما الحكايات بتضيع عائلات وبتضيع علاقات وياما مشاكل بتحصل من كلمة فلان قال وفلان عاد فلان قال وفلان عاد مفيش غير كده اضبطوا ألسنتكم اضبطوا ألسنتكم ناس كتير مفيش حد مضيعهم غير لسانهم لسانهم مضيعهم ومضيع غيرهم معاهم لسانهم مضيعهم ومضيع غيرهم معاهم يقول لك الاستماع افضل من التكلم لما بتستمع ما بيجرالكش حاجه كلامك انت طبعا ما بتكلمش روحك بتكلم اذن والاذن اللي بتسمع كلامك بتتاثر بكلامك وفي نتائج لازم تاخد بالك منها الانسان الحكيم قبل ما يطلع كلمة يفكر النتائج بتاعتها ايه لو الكلمة دي اتعرفت من الكل تكون النتيجة ايه لو الكلمة اللي اتقالت على حد عرفها هذا الحد تكون النتيجة ايه ويوزن ويضبط نفسه ادي كنت في الصيام اللي بيضبط نفسه عن الاكل وما يضبطش نفسه عن الكلام على رأي احد الاباء الصوم هذا باطل صوم هذا باطل بيضبط, بيضبط فمه عن الطعام وما بيضبطش لسانه عن الكلام الكلمة اللي بتقولها بتخش في أفكار الناس مش بس في آذان الناس وجايز تدخل في مشاعرهم يعني تدخل في الفكر وفي القلب وبتجيب نتيجة والكلام الباطل بيبرد الروح بيطفئ الروح يعني إنسان يكون عنده حرارة روحية وكلمتين كده يبردوه في كلام انت بتقوله يمسك انت شخصيا وكلام بتقوله يمس ربنا وكلام بتقوله يمس الناس يعني مثلا لما واحد يقول كلام كبرياء او كلام افتخار دي حاجه تمسه امام الناس مش كويسه مش لطيفه يعني انه بيقول كلام افتخار بيقول شكوى جاي الشكوى تمس اخرين لان بيشكي مين جايز بيقول كلام تذمر التذمر ده بيتذمر من الناس ولا بيتذمر من ربنا ما حاجة بتمس آخرين شوف من جهة الكلام اللي يمس الناس هقول لك كلمة بسيطة وقول لي رأيك فيها افرض انت افرض انت بكلامك زعلت اتنين من بعض بتوصيلك للكلام زعلت اتنين من بعض والاتنين دول زعلوا من بعض وجيت انت قلت اتوب واتناول اللي رحت لابونا وقلت له اخطيت يا ابونا حللت وقال لك الله يحلك والاتنين لسه زعلانين من بعض يبقى انت تعملها وتخرب العلاقات مع الناس وتيجي تتناول وتقول حلل دي دي معناها ايه دي بعد ما خربتها ما تروح تصلح اللي عملته يعني واحد يزعل اتنين ويوجد عداوه بينهم بتوصيل الكلام ويسيبهم غضبانين واخطيت حللني واروح اتناول دي, دي هي لعبه الحكايه ولا ايه؟ دي تبقى سهله دي واحد يشعل العود كبريت في بيته ويحرقه ويقول له اخطيت يا ابونا حللت بعد ما حرق البيت ده كلام مين يخش عقل ازاي ده يخش عقل ازاي رحت انت شككت انسان ورميت له بذرة شك وسبت الشك يرعى في قلبه ومشيت كده وداخل الكنيسة وواقف تصلي وبراءة الأطفال في عينيك خلاص كده يعني وسبت التاني عين الشك مضيعه الشك مضيعه انسان ضيعت سمعته بكلامك بمسكك لسيرته وبعد ما ضيعت سمعته سبت سمعته ضايعه وجاي تصلي في الكنيسه وجاي تتناول انت فاكرك دي خطايا اللسان يعني دي حاجه هينه ما انت بتسيء لواحد ده اول خطيه ارتكبها الشيطان في حق البشريه كانت خطيه لسان لما قعد مع حواء وشككها وقال لها احقا قال الله وقال لها لا كلا لن تموت والله عالم انكم تصيران مثل الله عارفين ويشكك أو خطية لسان امال كانت خطية ايه خطية لسان لكن خربت الدنيا كلها وضيعت البشرية كلها وأدت إلى إن الله يتجسد ويعمل عملية الفداء كل الحاجات دي عشان كلمتين قالهم الشيطان كده كلمتين عملوا لنا المشاكل دي كلها هي خطايا اللسان دي خطايا هينة ممكن من خطايا اللسان التشكيك سواء تشكيك في عقيده او تشكيك في علاقات في محبه في انسان معين مجرد تعليق بسيط واحد يقول لك قابلت فلان وعمل معايا كذا و... وقال لي كذا تقول له لا لا لا ملهوش حق ابدا ده كلامه ده لا يدل على محبه ولا على صداقه ولا على ولا على ياخدهم مقشرين ومبخرين ويشتغل فيهم من جوه قلبه وتبقى شككته في محبته يقول ايوه فعلا ما لو كان عنده محبه ما كانش عمل كده وانت تفتكر انك عملت عمل خير وعزيت الانسان بكلمه تعزيه طيبه من كلماتك اللي خربت عقله كلمه واحده واحد يقولها ممكن تتلف عقليه بحالها هو أريوس عمل إيه يعني؟ مسك الآية بتاعت أبي أعظم مني وخرب بها عقول الناس ونشر البدعة بتاعته وهاجم لاهوت المسيح وقعد يتكلم في كل ما وهو الهرطقة بتنتشر بإيه؟ بالكلام البدعة بتنتشر بإيه؟ بالكلام لما تيجي عند شهود يهوى اللي بيمروا على البيوت بيضيعوا ايمان الناس ازاي بالكلام كل بدعه كل هرطقه بتشتغل بالكلام كل تعليم خاطئ بالكلام واحد يفتكر ان تعليمه صح ويقعد يشرح للناس والناس تتلف عقولهم وتضيع يضيع ايمانهم وتضيع عقيدتهم بالكلام كلام مضيع الناس في واحد يقول لك لا انا انسان صريح اقول للاعور اعور في عيني طب يا اخو انت مالك بعين عين راحت تضيع له التانيه وهو الصراحة الصراحة لازم تبقى صراحة جارحة عشان تبقى إنسان صريح مخليك إنسان صريح ورقيق ومؤدب ولطيف وتقدر تقول اللي أنت عايزه بكلمة لطيفة رقيقة مؤدبة لا تجرح شعورا ولا تخدش إحساس إنسان أبيجايل بكل لطف كلمت داوود بصراحة ولكن برقة وأدب السيد المسيح كلم المرأة السامرية بصراحة ولكن برقة وبحفظ لكل مشاعرها هو لازم الصراحة تكون صراحة جارحة الصراحة فضيلة لكن الوسيلة الجارحة في الصراحة ليست فضيلة ممكن تكون صريح ومؤدب صريح ورقيق ولطيف ولا تجرح شعور الناس وتوصل لهم المعلومات برقة طب توصيل الكلام في ثلاث أنواع من توصيل الكلام تختلف هذه الثلاث انواع في الدرجه وفي الحده وفي الخطوره وفي الخطيه اسهلهم ان الواحد بيوصل الكلام كما هو دي اسهلهم يعني ولو انها خطيره وصعبه لكن اسهلهم اللي اصعب من كده ان انسان مش يوصل الكلام كما هو يوصل مفهومه الخاص يعني سمع فلان بيتكلم فهم منه كذا فيوصل ما فهمه وجايز فهمه يكون فهم خاطئ ويكون فلان ما يقصدش اللي في عقله ولكن يوصله كده يوصله بالمفهوم الغلط اللي أصعب الثلاثة إن واحد يخترع كلام ويوصل الكلام اللي هو اخترعه يبقى ايه دول توصيل كلام كما هو توصيل كلام بمفهوم خاطئ اختراع كلام وتوصيله كل واحدة ليها درجتها والأخطر في توصيل الكلام توصيل أسرار الناس كل واحد له أسراره ويحرص عليها ومش صح انك توصل اسراره للناس سواء اسراره قالها لك وائتمنك عليها او اسراره انت عرفتها نتيجه التطفل والبحث عن اسرار الناس او اسراره عرفتها نتيجه الضغط عليه واحراجه بالاسئله وهيه وبعدين وحصل ايه طب قول طب معلش طب كذا او اسراره عرفتها من اخرين لكن توصيل الاسرار امر شائن وغير لائق لا من الناحيه الروحيه ولا من الناحيه الاجتماعيه ايضا يعني خطيه مش بس انها خطيه روحيه دي لم تصل الى هذا الحد اقل من كده كمان انها على المستوى الاجتماعي مش مظبوطه لكن كلام والناس غاويين يتكلموا في اسرار الاخرين اللي بيسموها مسك سيره من ضمن أخطاء اللسان في حق الآخرين النصيحة الخاطئة خطية لسان لكن نصيحة خاطئة زي ما التعليم الخاطئ بيضر في العقيدة النصيحة الخاطئة بتضر في الحياة لهذا الكتاب المقدس بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا يا ما واحد يعمل ناصح ويجي ينصح نصيحة وهو لا يعرف ظروف اللي قصاده ولا يعرف نفسيته ولا يعرف كل الأجواء المحيطة به عائليا وماليا واجتماعيا وحتى ما يعرفش درجة تفكير وعقله وينصح أي نصيحة احنا بنخلي قبل الاعتراف هو اللي ينصح لأنه عارف داخلية الإنسان وعارف نفسيته وعارف اللي ينفعه ويضره من ضمن أخطاء اللسان نحو الآخرين الإهانة وجرح الشعور والتهكم والاستهزاء حتى المسيح وهو على الصليب كانوا يتهكمون عليه ويستهزئون به ومن ضمن اخطاء اللسان الجارحه للناس كلام الشماته يشمت بالانسان في ضيقه مرت عليه في تجربه حلت بيه في كارثه وقع فيها في خطيه وقع فيها كلام الشماتة زي كلام شمعي ابن جيرة لما داوود النبي هج يعني هاجمه ابنه أبشالوم بجيش وخرج من من أورشليم حافي وقابله ده في السكة وقال له ها يا رجل الدماء ربنا عمل فيك وسوى فيك ليه بس يا شمعي تقول الكلام ده كلام شماتة ولو ان جه شمع بن جيرة لما انتصر داوود وجه يعتذر له لكن ربنا ما سبهالوش كلام الشماتة كلام صعب يجرح لأن إنسان يكون في ضيقة ومجروح وده يزود له الجرح زيادة بكلمة شماتة فتتعب كل إنسان معرض يقع في ضيقة لكن كلام الشماتة كلام جارح يتعب وكلام القسوة أيضا كلام متعب في ناس كلامهم زي ركب الطوب كلام جارح وقاسي وألفاظ شديدة ومتعبة وأحكام صعبة وربنا بيقول إيه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد إن حكمت على الناس بالشدة بالقسوة بالعنف ربنا يقول لك طيب بهذا الأسلوب تعاقب أيضا زي مثل المديونين اللي قالوا الكتاب من ضمن أخطاء اللسان أيضا المداعبات الثقيلة اللي صاحبها يفتكر إنه بيقول كلام بضحك أو بهزار بقول لا ده انا بضحك معاه ولكن باسلوب ثقيل يتعب اللي قصاده راعوا فيما تتكلمون النفوس الحساسه اللي بتتعب بسرعه مش كل نفسيه بتحتمل الكلام كل نفسيه تحتمل المداعبه اذا كنتم تداعبون الاخرين خلوا المداعبه في اسلوب رقيق ولطيف من أجل هذه الأخطاء وغيرها كثير جدا جدا جدا كنا نرى القديسين يحبون الصمت وداود النبي يقول ضع يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي وربنا بطبيعة خلق الإنسان بيخلي اللسان مقفل عليه جسم الإنسان كده لما تبص له تلاقيه متقفل عليه بوابة من الشفتين وسورين من الأسنان واللسان محفوظ من جوه بس بيجي الإنسان يكسر الأسوار ويفتح البوابة ويتكلم بما لا يليق عشان كده داوود يقول افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك يعني مش أنا اللي أفتح فمي أنت اللي تفتح فمي ومن بعد كده لما تفتح شفتي ينطق فمي بتسبحتك او اعطيني يا رب الكلام اللي اقوله يقول لك لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم اذا حدث كده لا تخطئ وارسنيوس القديس قال كثيرا ما تكلمت فندمت واما عن سكوتي فقط ما ندمت يا ريت نشعر بخطوره الكلام وبخطوره اللسان وندقق كتير قبل ما نتكلم وتفضلوا نصلي